وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على الحبيب محمد وعلى ازواجه امهات المؤمنين وعلى ذريته وال بيته انك حميد مجيد اما بعد فقد قال حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم في مسند الامام احمد على شرط البخاري شيبتني هود شيبتني هود تخيل كده في ناس بتشيب كل اللي بيشيب مننا بيشيب بدري بسبب هم الدنيا بسبب انما النبي لما شاب عليه الصلاه والسلام شعرات من لحيته كانت بسبب هم الاخره كانت بسبب كلام الله ووقع تاثير القران على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا قول الله صاد والقران في الذكر اي القران ذو الاثر العظيم في التذكره القران له وقع رهيب على القلب كما قال بعض المفسرين فلا اقسم بمواقع النجوم بعض المفسرين قالوا اي بواقع القران واقع نجوم القران التي تتنزل على قلب المؤمنين القران له واقع جبار واقع القران في قلبك ايه النبي عليه الصلاه والسلام يقول شيبتني هود صورة شيبت النبي عليه الصلاة والسلام انت القرآن عمل في قلبك ايه المفسرين كثير منهم قالوا الذي شيب رسول الله عليه الصلاة والسلام في سورة هود هي كلمة قالها الله فيها وهي فاستقم كما امرت طب ما تعالوا كده نشوف الايتين دول نشوف الايتين اللي شيبوا النبي عليه الصلاة والسلام نشوف الايتين اللي شيبوا لحية حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام واسرع الشيب اليه بسببهم ونشوف يا جماعة هو الكلام ده هيشيبنا ولا مش هيشيبنا هو الكلام ده هيأثر في قلبنا ولا مش هيأثر في قلبنا هو الكلام ده واقع نجومه على قلوبنا ايه واقع القرآن على قلبي وقلبك ايه فاستقم كما امرت الايه دي نازله امتى سنه 11 مكيه خلاص 11 سنه والنبي عليه الصلاه والسلام شغال في الدعوه ومفيش فايده اهل مكه مش راضيين يستجيبوا 11 سنه قيام ليل وبيدعى ربنا بالنصر ولسه مفيش علامات نصر ب- ب- باديه ولسه مفيش علامات تمكين جد 11 سنه بيربي وبيوصل الصف ما بين الصحابه ولسه مفيش حاجه اتغيرت الفرس لسه زي ما هم والروم زي ما هم والجزيره العربيه كلها اوثان ورايات حمر وزنا وربا وكهانه وحروب داخليه وظلم ووأد بنات كل حاجه لسه زي ما هي 11 سنه من الاصلاح والتغيير والواقع لسه زي ما هو ففي اللحظه ديت كثير من المصلحين بيبدا يكفر بالمنهج بتاعه بيبدا يتهز في الثوابت بتاعته بيبدا ده الواحد لما بيعدي في ازمه وتقول له يا عم ادعي ربنا بقاله شهرين ثلاثه مبتلى ولا عنده مرض ولا عنده ازمه ماديه ولا مش عارف يصرف على بيته من شهرين ثلاثه بس ولا حاجه تقول له يقول لك يا عم انا دعيت ربنا يا عم كمل فاستقم كما امرت بعد 11 سنه ربنا بيقول للنبي اوعى انت والصحابه اوعى يا محمد عليه الصلاه والسلام وصحابه اوعوا تكفروا بالطريق اوعوا تسيبوا حاجه من الحاجات اللي انا قلت لك عليها هو ده اللي هيوصلك فين يا رب فاستقم ومش فاستقم كما كما تشبيه حال كما يقول سيبويه على الحال التي طلبتها منكم انا امرتكم بالدعوه الى الله استمروا عليها امرتكم بالعباده استمروا عليها امرتكم بالدعاء استمروا عليه امرتكم بالتربيه وحفظ القران وال... وال... وتعلم الدين استمروا عليه امرتكم بالاخوه وصل الصف استمروا عليه كملوا فاستقم كما امرت كمل اوعى لما تدخل في ضغطه اوعى لما تبتلى ابتلاء اوعى لما تصاب بمرض تبدا آه، يتهز ثقتك في الدعاء او في العبادة كمل زي ما انت هو ده سبب الفرج فاستقم كما امرت ومن تاب معك مش ومن تاب معك هو احنا مع النبي عليه الصلاه والسلام يا جماعه لما ربنا سبحانه وتعالى قال محمد رسول الله والذين معه انت مع النبي يعني ايه معه يعني ايه انا وانت مع بعض يعني كل ما تشاف انت تتشاف وكل ما انت تتشاف انا اتشاف يعني ايه ومن تاب معك يعني الصحابه كانوا مع النبي عليه الصلاه والسلام في كل ازمه في كل مشكله بيتعرض لها الدين انت فين انت فين الدين بيتعرض لألف أزمة في الواقع انت فين في كل معصية بتشوفها جوه بيتك أو بره بيتك ما بتتكلمش ليه انت فين في كل وضع غلط وانت عارف انه غلط وعارف الآية أو الحديث وما بتتكلمش وما بتدعوش إلى الله انت فين الدين محتاجك انت فين كم فقير في المنطقة بتاعتك محتاج انك انت تسعى على حوائجه انت فين انت فين ومن تاب معك مش ومن تاب انت مع رسول الله ولا انت مش مع رسول الله ومن تاب معك ولا تطغوا يعني ايه ولا تطغوا يا رب يعني ممكن واحد يبقى عند الناس اسمه داعية وهو عند الله طاغية ممكن ناس يبقوا عند ناس اسمهم دعاء وهم طغاة يعني ايه ولا تطغوا انا بقالي 11 سنة يا رب مبتلى بيترمى عليا سنة جسور وبتخنق وما عملش عليا في الكعبة وابو بكر الصديق بيضرب من ده لحد ما حدش عارف وشه من ظهره من الدم وابو هريرة كانوا هيقتلوه وابن مسعود طيروا له ودنه وهو بيقرأ سورة الرحمن عند الكعبة وياسر قتلوه وسمية قتلوها وعمار ابنهم عذبوه وبلال جرجروه لحد ما صرخوا له جلده في الرضاء وخباب حرقوا له ظهره وشووا له ظهره وشووا له فروة راسه بسيف ام عمار لا تطغوا يعني ايه لا تطغوا هو انا اقدر اطغى اصلا ده انا مستضعف يا رب المفسرين قالوا لا تطغوا ساعات ساعة الضغط بيبدأ أهل الدين نفسهم من الإحساس بالضغط اللي في الواقع يبدأ يتشدد يبدأ يشد على الناس في الحلال والحرام يبدأ يشد على نفسه في العبادة يحصل غلو في الدين ليه؟ هو مضغوط فبيطلعها في شكل غلو خلاص يبقى الدين عبادة على طول الدين لا ولا تطغوا اوعى تغلو في الدين اوعى تفقد الدين الجمال بتاعه بسبب الأزمة اللي بيعدي بيها الدين والبعض برضه لا تطغوا لا تطغوا دي أحيانا الدين بيجيب طغيان فعلا احيانا لو جالك عشرة مليون جنيه مش هتطغى على الناس هتفضل متواضع وطيبه انما لو قمت الليل ساعتين كل ليلة تبدأ تطغى على مراتك نفسها تطغى على اخوانك ليه لانك انت حاسس انك بتعمل حاجة عظيمة بينك وبين ربنا فتبدأ كل الناس اللي حواليك تطغى عليها بايه بدينك ده انا مع ربنا تبدأ تدوس على اللي حواليك تبدأ ما تراعيش مشاعر اللي حواليك ولا تطغى اوعى تطغى على بعض احيانا الدين بيجيب طغيان احيانا كتر العباده او كتر العلم بيجيب طغيان ولا تطغوا برضه على الظالمين ربنا امرك انك تغير بالدعوه اوعى تتبع سبيل اصطدامي وتفتكر ان انت كده بتصلح ما تروحش تسفيك للدماء وانت فاكر انك كده بتغير الواقع وبترجع الاسلام ولا تطغوا انه بما تعملون بصير انه بما تعملون تقدير في الاختصاص ربنا مراقب كل اعمال البشريه بس انتوا بالذات لكم خصوصيه عند الله انتوا بالذات يا متدينين انتوا بالذات يا م- منادين بان دين ربنا وشرع ربنا يحكم انتوا بالذات اعمالكم مراقبه من الله انه بما تعملون بصير اوعى تشتغل غلط اوعى تنصر الدين غلط اوعى تتعامل مع الازمات اللي انت فيها غلط وانت مأزوم وانت مبتلى ربنا مراقبك هتستقيم على مراد الله ولا لا ولا تركنوا الى الذين ظلموا الله اكبر يبقى ربنا جاب الدين ما بين لقين كما يقول المفسرين لا تطغوا ولا تركنوا لا تطغوا انك انت تبدا تغلو في الدين انك تبدا تتبع وسائل لعوده الاسلام في المجتمع فيها سفك دم وفيها وفيها اوعى تطغى استمر على الطريق اللي ربنا امال يعني ايه لا تركنوا بالعكس بقى لا تركنوا اوعى تفتكر ان الظالمين اللي بيحاربوا الدين هم اللي هينصروه في يوم من الايام اوعى ت... الركون علماء اللغه قالوا زي نكيب خشبه كده واركنها على الحيطه فالخشبه مالت واتسندت وسكنت قال لك اوعى تميل عليهم اوعى تظن ان في ظالم هينصر قضيه الدعوه الى الله ولكن يا جماعه الظالمين الوقت مفهومهم كبير قوي الايه دي الامه كلها محتاجه تفهمها دلوقتي الايه دي الشباب الوقت اللي قاعد يسمع للغرب ومتاثر بالمناهج الغربيه محتاج يسمعها ولا تركنوا الى الذين ظلموا الشرائع اللي عادت بتجيلنا من الغرب والنظام العالمي الجديد وتصور الدوله الحديثه اللي في بعض الاحيان ممكن يصادم تصور الدوله في دين الله وحقوق المراه في مؤتمرات بكين والمؤتمرات العالميه اللي عايزين يلغوا اصلا ان في حاجه اسمها راجل وامراه الوقت ال- الاقر في حقوق الانسان ان في حاجه اسمها حق الانسان في اختيار جنسه يعني ايه يعني في حاجه اسمها ذكر وانثى مفيش حاجه اسمها راجل ومراه الجندر في حاجه اسمها ذكر وانثى يعني دي هرمونات دي عندها استروجين في جسمها وانت عندك آه، هرمونات ذكوره في جسمك بس هو ده الفرق انما انتوا الاثنين حاجه واحده مفيش حاجه اسمها راجل وامراه في حاجه اسمها ذكر وانثى طب بناء على كده ايه حق الانسان في اختيار جنسه واحد اتولد راجل يا عم انا نفسي ابقى واحده مش عايز ابقى راجل اروح اعمل عمليه انتوا مالكم ده حق زي ما قال لك كده حق الانسان في الحياه جميل حلو قوي ان يبقى في حق الانسان في الحياه قال لك وحق الانسان في الموت يعني ايه يا عم انا عايز اموت انت مالك انت انا عايز اموت نفسي الوقت يعني ايه ح- كارثه ولا تركنوا الى الذين ظلموا بدات مفاهيم الغرب الظالمين بتوع الغرب اللي نحوا شريعه ربنا ورموا الدين ورفعوا اهل الدين هناك الرايه البيضاء قدام العلمانيه فبدا الفكر العلماني هناك هو اللي يسيطر على المجتمع وبعد كده المفاهيم جايه لنا احنا بقى اعملوا اللي احنا عملناه عملناه عشان تاخدوا اللي احنا خدناه عايزين تقدم عايزين رخاء عايزين رفاهيه زينا امشوا زينا توصلوا للي احنا وصلنا ايه والشباب بدا يتاثر وكثير من الطبقات العليا في المجتمع بدات تتاثر ولا تركنوا الى الذين ظلموا اوعوا تصدقوهم اوعوا تظنوا ان المناهج اللي جايه لنا من بره هي الدين جميل انك انت تكلمني عن العلاقه من الرجل والمراه انما انت بتقول لي المساواه انا عندي حاجه اعلى من المساواه انا عندي المماثله ولهن مثل الذي عليهن مماثله انا عندي مفهوم المساواه عنده ان مفيش حاجه اسمها راجل وامراه مفهوم المساواه عنده ان ذكر وانثى وظائف بيولوجيه بس مش اكتر انما كل ما سوى ذلك انت وهي واحد اشتغلوا زي بعض جبتوا كوبايه ليمون انت ومراتك تدفع نص ثمنها وهي نص ثمنها تدفع نص فاتوره التليفون وهي نص فاتوره التليفون الدنيا واحده في كل شيء بعد كده مفيش تصور لوظيفه المراه في الحياه اصلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الامام احمد النساء شقائق الرجال يعني ايه شقائق يعني كلهم ج- مشتقين من بعض يعني فوله واتقسمت نصين يعني تفاحه واتقسمت نصين يعني هم حته من بعض كما قال الله في ال عمران من ذكر او انثى بعضكم من بعض زي ما اب يقول لاولاده كلكم عندي واحد الاسلام ينظر الى المراه نظره عظيمه ولكن بيضعها في المكان بتاعها لو المدافع وقف جون الفريق هيروح في داهيه لو حارس المرمى طلع يهاجم الفريق هيروح في داهيه يبقى في مماثله يبقى في شقائق الرجال ولكن كل واحد له وظيفة يقول لك يا المرأة ما تبقاش نبي ليه لان النبي هينزل يربي صحابته في دار ال... في, في, في بيت الايمان في نص الليل النبي هينزل على المقاهي والنوادي يصرخ في الناس بالدعوه الى الله النبي هيشيل رايه الجهاد ويحملها مش وظيفه المراه مش قضيه انها اقل من الراجل قضية ان كل واحد له وظيفة هو انا اهنت حارس المرمى لما وقفته يحرس المرمى هو انا كرمت المهاجم لما وقفته هنا كل انسان الله اعطاه وظيفة ولا تركنوا الى الذين ظلموا في المفهوم عن المرأة ولا تركنوا الى الذين ظلموا في مفهومهم عن حقوق الانسان حق الانسان في الموت هو حر عم عايز يموت نفسه انت مالك انت هو عايز يا عم ينتحر انت مالك انت بيتر سميدلي اللي على صاحب الفنادق البريطانيه الراجل المالتي ملياردير منظره كده في الفيديو بتاعه على اليوتيوب وهو بيشرب ال- السم وبيموت في مركز من مراكز الانتحار وبيموت في نفس اللحظه هو حر انت مالك يعني انت مالك مصيبه تصور حقوق الانسان دلوقتي انها تنظر الى الانسان ليس على انه عبد انت مش عبد انت حر وانها تنظر الى حق الانسان وتنسى حق الله مش حاجه اسمها ربنا ربنا ده بينك وبينه بقى في دار الامانه بتاعتك في الحياه مفيش حاجه اسمها ربنا فشالوا ربنا من ال... من الكلام كله مفيش حاجه اسمها حق الله وما عملوكش انك انت عبد مفيش حاجه اسمها اخره وهتتحدى بحق الانسان في دخول الجنه فين طب حق الانسان في النجاه من عذاب القبر فين طب حق الانسان في معرفه تفاصيل 50 خمسين ألف سنة هيقف فيهم في أرض المحشر فين طب حق الإنسان في إن هو يفهم يعني إيه جنة ونار ومصيره فين ماليش دعوة بالكلام ده كله كل ده ميتافيزيكس أنت مش عبد أنت سيد هذا الكون ومفيش حاجة اسمها تقول لي ربنا وحق ربنا فبناء على كده بقى في حق الانسان في اختيار جنسه بقى في حق الانسان في الموت بقى في حق الانسان في اختيار شريك حياته يا عم انا مش عايز واحدة تبقى مرات انا عايز واحد يبقى مرات انت مالك يعني ايه مثلية جنسية انت مالك فبقى في هذا الضلال ولا تركنوا الى الذين ظلموا اوعى تتأثر بيهم الغرب بيطرح الوقت مفهوم الوطن على انه ضد مفهوم الامه واحد علماني بيقول مفهوم الامه عندكم يا مسلمين كده بيقولها كده مفهوم الامه عندكم ده ده خيانه في مفهوم الوطن الولاء والبراء اللي انتوا بتتكلموا عنه في القران هو ربنا اللي بيتكلم عنه بس هو بيقول كده الولاء والبراء بتاعكم ده ده خيانه للوطن يعني انا مالي بالمسلم الاوزبكستاني انا مالي يا عم بالمسلم الصومالي انا اليهودي المصري هو اللي احبه مش المسلم الفلسطيني وانا مالي انا راجل وطني وبس هو ده مفهوم الوطن عندكم نبرأ الى الله من هذا المفهوم مفهوم الوطن عندنا دنيويا اعظم من عندكم فيأتي له الشيطان فيقول تهاجر وتترك ارضك وسماءك الوطن دايما الانسان مرتبط بالارض اللي نشأ عليها والسماء اللي نشأ تحتها انسان بيحب وطنه ده دي حاجة في فطرة البني ادم اصلا لو واحد اتجوز واحدة غير مسلمة هيحبها حب فطري اصلا حتى لو هي غير مسلمه وهو دينه بيقولوا انها من اهل النار انما هو بيحبها يبقى دي قصه انا مش بنتكلم فيها انما انك تطرح لي مفهوم من عند الغرب ان مفهوم الوطن ده لكش دعوه باوزبكستان طب البخاري من اوزبكستان طب ما لكش دعوه بالبخاري طب مالك بالبخاري ولا مسلم كل بتوع دويلات الاتحاد السوفيتي اللي وقع انت مالك بيه اصلا انت مالك بنيجيريا اللي فيها 70% مسلمين انت مالك بالصومال اللي 100% مسلمين انت مالك بدول شرق افريقيا اللي 99% مسلمين انت مالك اصلا انت مالك بفلسطين قضيتك ولا قضيتك ولا ليك علاقه بيها اصلا ده مفهوم يبقى بقى مفهوم الوطن بيدمر مفهوم الامه ولا تركنوا الى الذين ظلموا ولا تركنوا الى الذين ظلموا ان احنا بدانا المواطنه جميل ان يبقى في مواطنه جميل ان ما يبقاش في حد عايش في الارض درجه تانية عندنا في الاسلام اعلى درجات لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعته يدها قانون في السيادة القانون على الجميع حتى على الحاكم نفسه بتطبقوا انتوا الكلام ده انما اما تيجي باسم هذا تلغيني مبادئ الشريعه الاسلاميه ولا تركنوا الى الذين ظلموا اوعى اوعى لان الوقت في ناس بصت للغرب كده يا عم الناس دي سبقتنا بالقرون يا عم الناس دي علميا سبقتنا والناس دي انشأت تصور عن العالم جديد تماما يا عم كل اللي انتوا قاعدين تقولوه في صور القرآن بتاعتكم الصور المدنية الكلام ده خلاص عادش ينفع يتطبق اصلا مين اللي قال لك ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يدفع يعني يضع الجزية يعني سيدنا عيسى لما يجي في الآخر لن يقبل الجزية أصلا قال لك ليه؟ قال لك لأنه هيعلن الجهاد في سبيل الله ولان كل الكفار يسلموا اصلا على يد سيدنا عيسى فلن يوجد كافر يؤخذ منه جزيه دي ده ديننا ده شريعتك ما تتهزمش نفسيا قدام الموديل الغربي افهم دينك عشان ما تبقاش احنا عاملين بالظبط دلوقتي يا جماعه في الامه بتاعتنا بالظبط زي حارس مرمى وفي خمسين فريق ده بالفانيلا البيضاء وده بالفانيلا الحمراء وده بالفانيلا البرتقالي وده بالفانيلا ال- الكاكاوي وده وكله هاجم عليه ده بيجيب جول وده بيجيب جول وده بيجيب جول والمسلمين يقعدوا يتجعزوا اول ما جاب الجول ال- المبتدعه نزل له الفلنطين نزل له الكريسماس نزل له ال- التانيين نزل له آه، آه، شبهات عن المراه نزل له شبهات عن الميراث ال- اهل الضلال شبهات الالحاد شبهات التنصير واحنا قاعدين يتجاب فينا جوان جوان جوان جوان وفي النهايه بعض الناس يقول لك ايه طب الحل الحل ان احنا نسلم بقى الحاجات اللي جايه لنا من بره اسلموا لنا بقى المصطلحات الغربيه مش هينفع ده دين وده دين افهم دينك وطبق دينك ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار فتمسكم النار المفسرين قالوا كأن الظلمة دول مش من اهل النار كأنه هم حتة من جهنم اللي يقرب من ظالم بيقرب من حتة من جهنم هتحرقوا هتحرقوا وما لكم من دون الله من اولياء هتخسروا ولاية ربنا بعد ما خسرت ولاية ربنا هتكسب ايه لو امة محمد خسرت ان ربنا يبقى وليها هتكسب ايه لو جرينا ورا الغرب والشرق وخسرنا ولاية ربنا وانت في المدرسة زمان كان لما تغلط يقول لك هات ولي امرك مين ولي امر الامه دي مين ولي امرنا مش ربنا مش فالله هو الولي ربنا لما ن- وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون هتعيشوا طول عمركم في الخيبه بقى هتعيشوا طول عمركم في الاثيمه ليه لانكم ركنتم الى الذين ظلموا واقم الصلاه طرفي النهار ايات تشيب ايات لو الامه فهمتها تشيب ايات لو كل واحد بيحضر خطبه جمعه فهمها تشيب ايات لو كل واحد بيشتغل لدين ربنا فيما تشيب الدين مش لعبه وربنا مش منزل جبريل سبع سماوات طالع نازل 23 سنه لحد ما اكمل الدين عشان نيجي احنا نلعب في الدين ربنا مديك خريطه طريق وخط سير عايز تدخل الجنه عندك خط سير تدخل بيه الجنه عايز تعيش سعيد في الدنيا عندك خط سير تعيش بيه سعيد في الدنيا واقم الصلاه الله شوف بقى وانت في التوجيهات العالية دي اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات جمهور المفسرين ان الاية دي ان لم يكن البعض ذكر اجماع المفسرين ان الاية دي في الفروض الخمسة عن الفرائض الخمسة عن خمس فرائض ربنا فرض عليك في اليوم طرفي النهار الفجر والظهر والعصر زلفا من الليل المغرب والعشاء ان الحسنات يذهبن السيئات طب يا رب ايه اللي جاب الصلاه وانت بتكلمنا عن المنهج والطريق واستقم ولا تركنوا ولا تطغوا ايه اللي جاب العباده هنا؟ من غير عباده مش هتقدر تطاع ربنا من غير عباده مش هتقدر تثبت في اتجاه من غير عباده الشاب هيروح يرمي نفسه تحت المترو وعنده 20 سنة ولا هيولع في نفسه في الشارع ولا هيرمي نفسه من عمارة من غير عبادة الناس هتتوحش على بعض بسبب الفقر هيقتلوا بعض بسبب الفقر هينهشوا بعض في طوابير العيش بسبب الفقر من غير عبادة مش هنقدر ان احنا نطبق مراد ربنا مننا واقم الصلاة اقم دي يقول لك قامت السوق اي نشطت حركه البيع والشراء فيها خليك نشيط في الصلاه ما تروحش وانت مكسل ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى دي في سوره التوبه السوره الفاضحه اللي رب اللي السلف سموها الفاضحه بتفضح المنافق مش ولا يصلون ولا ياتون الصلاه الصلاه هنا الصلاه في الجامع مش ولا يصلون الا ولا ياتون الصلاه الصلاه هنا في الجامع تجي لها هنا تقف في الصف المسلم تتعلم يعني انك واحد من امه الصلاة الفرائض الخمسة مش في البيت واعتبرت الآية في سورة الفاضحة إن اللي ما بيصليش في الجامع ده منافق ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى كنا نرى أنه لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق كما قال ابن مسعود دين دين ربنا وأقم الصلاة مش وصلي أقم الصلاة صلي صح اقف من ايدين ربنا بقوة صلاتي سر سعادتي في حياتي صلاتي سر قوتي في حياتي تدخل الركعتين مهموم مكروب واقع مشتت تايه حاير تقف من ايدين ربنا تبكي وتتضرع تخرج من الركعتين حاسس انك زي الاسد في الغابة ليه بالله لانك وقفت من ايديه واقم الصلاة 11 مكية عايز تثبت يا محمد على الواقع الرهيب اللي هم النار اللي حاطينك فيها اقم الصلاة اقف ابن القرطبي يقول في هذه الآية لماذا تكلم الله عن الصلاة في هذا المو- الموضع قال لأنها المفزع لأن كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة يعني الفرائض الخمسة دي أنت مستنيها فرض الصبر عشان تيجي تصرخ لربنا عشان تيجي تقول له انجدني يا رب ان جدني المره دي ان جدني يا رب الولد ابني ايه الولد ابني هيسقط ولا ان جدني يا رب عايز اتجوز ومش عارف مستني المغرب عشان تقول له ان جدني يا رب هسقط وفقني في دراستي واهديني لمصلحتي مستني صلاه العشاء عشان تقول له ان جدني يا رب رزقي ضيق ابواب الرزق مستني صلاه الفجر عشان تقول له ان جدني يا رب نفسيتي تعبانه عندي اكتئاب ولا عندي توتر بعرفش انام غير بمهدئات دكتور الامراض النفسيه كاتب لي 15 دواء هيدمروا لي جسمي انجدني يا رب مستني صلاه الظهر عشان تقول له انجدني عندي مشكله بيني وبين مراتي بيتي هيخرب مستني صلاه العصر عشان تقول له انجدني ايماني بيقع ما عدتش قادر اغض بصري قد بدخل على مواقع ومقاطع ك- قذره على على ال social media انجد لي ديني يا رب انجد لي صحتي يا رب انجد هو ده هو ده اقم الصلاه ده ربنا مديك الخمس فروض عشان كده خمس مواعيد استغاثه بالله عشان ينجدك ويغيثك ان الحسنات يذهب من السيئات جمهور المفسرين ان الحسنات هنا هي الفروض الخمسه خد بالك خد بالك لما ايه تتكلم عن الفروض الخمسه نركز ان الحسنات اللي هي الفروض الخمسه يذهبن السيئات يعني ايه يذهبن السيئات ثلاث معاني المعنى الاول يذهبن عقوبتها ده واضحه اي حد ماشي في الشارع هتقول له يعني ايه الحسنات يذهبن السيئات يقول لك يعني انت عملت سيئه إيه مدت ايدك على واحده مسلمه مثلا ربنا يحفظنا يا رب تبقى اتفرجت على حاجه وحشه إيه عملت معصيه إيه ايا ما كانت يعني هتصلي ربنا يتوب عليك خلاص ما انتش هت- ه- هتمسك النار بالذنب ده طب في معاني تانية اه طبعا قال لك ان الحسنات يذهبن السيئات اي يذهبن حبها في القلب الله اكبر الله اكبر الشاب اللي واقع في العاده السريه ومحطم وحاسس انه منافق وده مكتئب وبعد عن الصحبه الصالحه لانه حاسس انه منافق وما عادش بيتكلم في الدعوه الى الله لانه حاسس انه احقر من ان يتكلم عن الله وعايش محطم بسبب المواقع اللي بيدخل عليها بسبب العاده السريه اللي بيقع فيها بسبب ما السر عايز علاج ان الحسنات يذهبن السيئات ما تخبطش راسك في الحيطه اجتهد في الاعمال الصالحه كل ما ما العمل الصالح يدخل من الباب تهرب المعصيه من الشباك اجتهد في إن زياده مساحه العمل الصالح في حياتك تقلل مساحه الحاجات دي في حياتك تلقائيا يبقى بدل ما تقعد انا بقع في المعصيه أنا- يا عم فكر في الطاعه روح احفظ قران يوم ورا يوم شهر ورا شهر سنه ورا سنه هتلاقي نفسك ان الحسنات ايه يذهبن يذهب حبها من القلب اساسا غير ان السيئات الاحوال السيئه انا فقير انا عندي مشاكل ماديه انا احنا في نص الشهر احنا في في قد ايه في شهر الميلاد دلوقتي كام 12 14 ثلاث ارباع اللي في المسجد ما فيش في جيبه 50 جنيه يكمل بهم الشهر سيئات احوال سيئه مخنوقين نصنا عنده مشاكل في نيته نصنا عنده مشاكل صحيه الدنيا الوقت صعبه اللي, اللي لسه هتولع بقى في الاسبوعين الجايين ايه اسوا خبر سمعته في 2018 مين اللي خانك وباعك في 2018 ايه اكبر مصيبه حصلت لك في هو انت ما شفتش من ربنا في 2018 غير المصايب هو ربنا ما عملكش حاجة حلوة يا أخي ده من أسباب السعادة إنك تفتكر النعم عشان يبقى عندك أمل إنه يديك يا أخي ده 99% من السعادة في الأمل بتذبح السعادة جوه قلبك ليه؟ وتيجي تكلم واحد تقول له يا عم أنت منزل على الفيس post إنك أنت كانت سنة سودة والناس باعوك وواحد بس اللي بعد ده انا احكي لكم مين ولا مين والمصايب دي زي- انت يا ابني مش السنه دي ربنا كرمك في الفلوس بكذا اه يا ابني مش السنه دي فلان وقف معاك في كذا اه يا ابني مش السنه دي ربنا فتح عليك في دراستك ولا شغلك اه امال بتقول كده ليه عشان ما تحسدش يا ربي تشكو الله الى الخلق وتشكو من اكرمك ليل نهار طول السنه عشان في الاخر تقعد تنوح مع اللي بينوحوا اين حسن الظن بالله ان الحسنات يذهبن السيئات طب انا احوالي صعبه طب الدنيا الوقت ابتلاء طب انا فقران يا عم انا شاب يا عم مفيش امل اتجوز اصلا عايز الاحوال السيئه دي كلها تروح تتكرش بره حسنات يا باشا اعمل اعمال صالحه رب اعمال الصالحه بتدخل بتدي كارت احمر للمصايب بس اثبت بس استقم كما امرت بس كمل بس يعني إيه استقم كما امرت يعني خلي نفسك طويل مع ربنا يعني مش ما جابش الدعاء اسبوع شهر اتنين خلاص مش ما جابتش يا ابني كمل مع ربنا هو الطريق الوحيد للنجاة هو الطريق الوحيد للسعادة ذلك ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ذلك القرآن والمعاني دي ذكرى بس لمين للذاكرين مش ربنا في اول القرآن قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمين للمتقين هو المتوقع ان ربنا كان يقول هدى للمتقين لا طبعا ما المتقي نهدي اصلا ده في التصور البشري يعني امال كان ربنا يقول هدى لمين للضالين هم اللي محتاجين ده انما ربنا قال هدى للمتقين ليه اصل اللي من جوه شمال مفيش حاجه هتنفع معاه ولا القران نفسه وهو عليهم عمى انما اللي من جوه عايز ربنا بس مش عارف ازاي نفسي ارضيك بس ازاي هو ده اللي القران هيجيب معاه نتيجه فهي دي القصه ذلك فكره لمين للذاكرين انت حالك مع ربنا كان ايه القران دي ايه القران دي عامله كده زي ايه اذاعه جايه لك موجات بس جايه لك قلبك المؤشر بتاعه مظبوط على استقبالها ولا مظبوط على الشباب والرياضه ولا مظبوط على ال FM وقنوات الاغاني قلبك مولف على امواج القران ولا لا قلبك مستني ولا لا قلبك تربه خصبه لو ربنا القى فيها بذره الامر والنهي بالقران هتنبت نبته الامتثال ولا قلوبنا بور ذلك ذكرى للذاكرين يعني اعبد ربنا واذكر ربنا دايما عشان لما تسمع القران تقدر تنفذه انما انت عربيه تنك البنزين بتاعها فاضي القران قال لك امشي في الشارع ده عشان توصل للسعاده مش قادر مش مش مش مصدق مصدقك يا رب والله العظيم مصدق ان عقم الصلاة طرفي النهار وذلها فمن الليل بتجيب السعادة بس مش قادر ذلك فكرة لمين للذاكرين اشحن قلبك بدرس تحضره يا اخي يا اخي بر نفسك بر نفسك يا اخي بمقطع ديني تسمعه على الفيس يا اخي بدل ما قاعدين نقلب ثلاث ساعات ال playlist بتاعت الفيس ولا بتاعت اليوتيوب نتفرج شرق وغرب واول ما يجي مقطع لشيخ ولا داعيه لا اقلب لا يا ابني بر قلبك اشحن قلبك شويه غذي قلبك شويه عشان تقدر لما تسمع اذان الفجر تقوم تقدر تنطلق احد اخواننا كان سافر مركز التبليغ والدعوه في الهند في نظام الدين في, في دلهي في الهند مركز جماعه التبليغ والدعوه هناك ناس طيبه وبيشتغلوا في الدعوه الى الله فسافر هناك فبيقول لي وصلت قبل الفجر فطبعا هناك الاف من جماعه انحاء العالم بقى رايحين يعني يتعلموا الدعوه هناك فبيقول لي فنمت قلت يقينا هيصحوني الفجر جاي بقى من مصر طبعا 13 14 ساعه طياره وبهدله وطلوله فقال بقى ايه ساعتين على الفجر يصحوني الفجر فبيقول لي لقيت واحد هندي جاي يصحيني وطبعا هناك بيتكلموا عربي يعني بيتعلموا العرب احسن مننا فبيقعد يصحيني الساعه 8 ونص الصبح بيقول لي قوم افطر فبقول له يا اخي انت ما ايقظتنيش الفجر ما صحتنيش الفجر وجاي تصحيني عشان الفطار لما لم توقظني الفجر قال له هذا دينك هذا دينك فابحث عنه قال له وتنقذني للفطار قال له هذا ديني انا ان انا افطرك واكرمك ده اللي ربنا يسالني عنه ده ديني انما انك تصحى الفجر هذا دينك فابحث عنه ان رجعت الى بيتك يا شيخ من سيوقظك الفجر بيقول كنت بقالي اربع سنين على الموقف ده كل ما اسمع اذان الفجر افتكر كلمه الاخ الهندي هذا دينك فابحث عنه ده دينك دور عليه سيد دينك يضيع ليه فلولا واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين اصبر على الدين اصبر على طاعة ربنا يا بخته اللي هيصبر على باب الله يا بخته فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ما عادش فيه غيركم يا مسلمين ربنا بيقول للصحابة كده فلولا أي فهلا فلولا كان من القرون من قبلكم اليهود والنصارى والامم السابقة واتباع ال 124 الف نبي ورسول ما عادش في حد كله رفع الرايه البيضاء قدام العلمانية الدين الوحيد اللي لسه بيقول ان الحكم الا لله على وجه الارض والاسلام الدين الواحد عشان كده المراكز البحثيه الامريكيه والغربيه هتتجنن نعمل ايه مع المسلمين قالوا كده قالوا عمرهم ما هيسيبوا دينهم زي ما احنا سيبنا ديننا احنا سيبنا ديننا عشان نتقدم الناس دي مش هتسيب دينها طب نعمل ايه قاعدين بقى نفكروا نعمل ايه ناس يقول لك نزلوهم الدنيا افتحوا لهم الدنيا من خلال ال social media والكلام ده يشوفوها يسيبوا الدين يجروا عليه وناس تانية يقول لك اعزلوهم وقروا مراكز بحثيه عشان بس ترفعوا الرايه البيضاء زي امه محمد زي ما هم رفعوها اشمعنى هم فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه يعني ايه اولو بقيه قال لك دايما انا لما بيبقى عندي حاجه وادي للناس منها واعين شويه بقيه ليا قال لك دايما بتعين الخلاصه يعني انا مثلا عامل صينيه حلويات مثلا وبدل ده وده وده انا بعين لنفسي اجمل حته في الاخر قال لك دايما الانسان طبعه كده ان البقيه اللي بيبقيها لنفسه دي بتبقى احلى حاجه احلى شيء فقال لك يعني ايه لولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه يعني ما عادش في حد شايل قضيه الدين غيركم كل اهل الدين باعوا القضيه كل رجال الدين بتاعت امم تانية باعت القضيه خلاص قولوا بقى ال- ال- ال- بتوع اليهود قال لك يا عم سلموا الدوله للعلمانيين مش هنعرف نحكم بتوع النصارى قال لك اقعدوا في الكنايس وخلاص يا عم سيبوهم بقى ده بيقولوا شنوكوا اخر ملك بقى معاه اخر قسيس يا عم خلونا في كنايسنا وسيبوهم هم يحكموا بقى زي ما هم عايزين بس يسيبونا في بيوت الاوانه بتاعتنا قولوا بقيه ما عادش في حد باقي ما عادش حد في الارض راضي يشيل دين الله عادش حد في الارض راضي يقول ان السماء يجب ان تحكم الارض مفيش كله سلم الرايه البيضاء الا قليلا ممن انجينا منهم يعني ايه قليلا ممن انجينا منهم المفسرين قالوا كلمه قطعت كبدي وانا بقراها قالوا لم ينجو الا من امر بالمعروف ونهى عن المنكر يعني ايه قليلا ممن انجى منهم يعني اللي اشتغل في الدعوه وفضل يكلم الناس عن الحرام والحلال بس هو اللي نجيته ودول قليلين ما يقدروش يشيلوا الدين في الارض مين اللي ينهى عن الفساد في الارض مين اللي يقول للناس حرام وحلال مين اللي يقول للناس الربا حرام مين اللي يقول للبنات التبرج حرام مين اللي يقول للناس ان الحكم الا لله مين اللي يقول للناس دين ربنا في رقبتنا لازم ننقذ الكفار من الخلود في جهنم بالدعوه الى الله مين اللي لسه بيقول الكلام ده على وجه الارض فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه ينهون عن الفساد في الارض مهمتك ينهون عن الفساد في الارض اوعى تفتكر ان مهمتك ينهون عن الفساد في بيتك او مهمتك ينهون عن الفساد في الشله بتاعتك او ينهون عن الفساد في شغلك ولا في السكشن بتاعك في كليتك ده انت رسالتك يا مسلم ينهون عن الفساد في الارض دي قضيتك ان لا يعصى الله في الارض ولو غلط بنا المراجل واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه تخيلوا يا جماعه يعني ايه اتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه هل تعلموا ان كثير من المفسرين قال ان الذين ظلموا هنا هم الناس المتدينه الظلمه دول المتدينين اهل الدين ليه لان هم بداوا ياخدوا موديل من الدين في انتخه في مغانم يا عم احنا نتكلم في المواضيع السهله اللذيذه و... و... والكلمتين الحلوين اللي ما يضايقوش حد ولا يضايقوا الناس اللي بتسمعنا ولا يصطدموا بشهوات المجتمع والناس بتحب قوي قوي قوي راجل الدين اللي بالمنظر ده وبتغدق عليه العطاء وده عايز يكرمه وده عايز ده- واتبع الذين ظلموا اهل الدين فتش عن راجل ان رايت فسادا في المجتمع فتش عن المتدينين اللي في المجتمع ده فتش عن الناس اللي عارفه الصح من الغلط هم السبب هم اللي ساكتين ما بيشتغلوش في الدعوه الى الله واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه غير ان المعنى طبعا واسع اوعى تفتكر ان الشاب اللي رايح يلحد الحد بجد لانه مقتنع ان مفيش ربنا او الحد بجد لانه مقتنع ان مفيش اله للكنده والكنده خرج صدفه ده لانه اترف في الالحاد يعني ايه اترف الالحاد لا بيقول له الزنا حرام ولا الخمر حرام ولا البارات حرام ولا كل حاجه حلال ما اترف فيه فاللي بيتبع الضلال لان مفيش حرام وحلال الناس عايزه تهرب من ربنا عشان الحلال والحرام احد اخواني راجل اعمال سافر المانيا فقابله هناك واحد ملحد الماني راجل اعمال برضه فبيقول له يعني انت ليه لا تؤمن بوجود الله قال له اؤمن بوجود واحد يخنقني في حياتي ليه شوفوا الكلمه نفس الكلمة اللي الصينيين دايما يقولوها للتجار المسلمين اللي يدعوهم اؤمن واحد يخنقني في حد ليه يقول لي حلال وحرام مش عايز حلال وحرام شوف البني ادم بيوصل مع ربنا لدرجة ايه واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين اجرام ان احنا نسيب المجتمع من غير دعوة الى الله ده اجرام ان الناس تتحلل من شرع الله ومن الحلال والحرام وتركن الى الشرائع الغربيه الظالمه التي تظن انها اعلم ممن خلق واعلم من الله حرام واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا في قراءه واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه اتبع الايه دي فيها قراءتين ومعنيين معنيين قلناهم قراءتين واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه يعني اللي بيعصي في دينه العقوبة يا حبيبي عشان كده ربنا سمى العقاب عقاب ليه لانه يعقب الذنب حدش هيتهنى بمعصية مفيش سعادة في المعصية وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون اقول قولي هذا استغفر الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الاولين والاخرين وفي كل وقت وحين ما بعد لا زلنا مع الايات التي شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم واسرع اليه الشيب بسببها فماذا فعلت في قلبك هذه الايات الايات الجهات التي حملت قلب رسول الله المسؤولية وحملته الأمانة وحملته مسؤولية نصر دين الله والثبات على ما ينصر به دين الله والدعوة إلى الله شيبته اللي شيب النبي المسؤولية انت ايه اللي شيبك حاسس بيها وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون بعض المفسرين قال بظلم اي بشرك يعني ربنا ما بيهلكش الامم الكافره يا راجل ايوه امال فرنسا ربنا سايبها ليه والزنا هناك في الشوارع في مظاهره عراه هناك في اوروبا الشرطه منعتها عشان حرام لا عشان هيجي لهم برد كانوا عايزين يعملوها الساعه 6 الصبح في الشتاء فخافوا على المواطنين ان يجي لهم برد فده طب ما ربنا بيهلكش امريكا ليه رغم ان امريكا يعني فجور الفجور وزنا الزنا و- والدنيا هناك يعني وما كان ربك ليهلك القرى بظلم لو كفر بس ربنا ما يقدرش على الدول امال ايه واهلها مصلحون المفسرين قالوا ان ربنا لا يهلك الامم الا بشرطين انهم يكفروا بالله وانهم يفسدوا بينهم وبين بعض يظلموا بعض ي- ي- يفتر نص المجتمع يبقى بياكل ورث بعض زي الوقت كده المسجد نص اللي قاعدين قدامي يقين يقين يا واكل ورث قريبه يا متاكل ورثه هو المجتمع بقى كده انزل القرى وانزل الصعيد وانزل المدن الاخ دلوقتي معاه عقد العماره اخته اخواته الاثنين البنات ليهم فيها زيه هو له مثلا النص دي ربع ودي ربع مثلا يعني لو ما فيش ورث غيره آه ال- والله انا يا عم ادينا حقنا والله اصل انا يا عم بقول لكم ايه تمضولي على 30 ألف جنيه كل واحدة تاخدهم و- وخلاص وتمضولي إن العمارة بتاعتي يا عم يا ظالم يا ظالم يا ضلال يا حرامي ده العمارة ب 10 مليون جنيه ما هو العقد في إيدي ثم هم مضولي يا عم الشيخ حرام عليك ليه انت اللي حرام عليك مضول اخواتي البنات ما هو مضولك لانك ظالم لانك واخد العقد معاك اديهم عقدهم في ايديهم وشوف هيبيعوا لك ب 30000 ولا هيروحوا يبيعوها لغيرك تحايل قلبوا لك الامور زي ما ربنا قال على المنافقين تتويهه عشان اعمل اللي في دماغي فيه من غير ما يبقى شكلي وحش قدام الدين ولا قدام المجتمع ولا قدام ربنا تحايل ظلم يبقى عشان كده ابن تيميه يقول ان الله يهلك دوله الاسلام ان الله يهلك ان الله لا يهلك دوله الكفر وان ك- ان الله لا يقيم دولة الإسلام إن كانت ظالمة ولا يهلك دولة الكفر إن كانت عادلة ده مسلمين عادلين لا ظلم اجتماعي للصبح اتكلم عنه بعد بكره خلاص ربنا يقومك ليه طب والتاني كافر عادل عادل يا نهار ابيض يا نهار ابيض على العدل عادل في كل حاجه خلاص ربنا يقيمه هو المعنى الثاني وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون ان ربنا مش هيهلك الناس ويظلمهم طول ما الشعب مصلح انت لو انت موظف في شغلك بتروح بجد الساعه 8 بحق الله وبتمشي بجد الساعه 2 بحق الله اللي هيسألك عنه يوم القيامة وبتتقي ربنا في العملاء بتوع الشغل الحكومي اللي انت فيه ما بتقعدش تفطر ساعتين وتمسك الموبايل في مصالحك الخاصة ساعتين في وقت العمل انت راجل مصلح لو عملت كده مصلحون دي مش معناها كله يطلع على المنبر ونقعد نتشكل وما نلاقيش حد نكلمه تحت مصلحون كل واحد بيصلح في نقطته من اجل الله من اجل رضا الله وفي النهاية وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون اوعى تيأس يا محمد بن عبد الله اقف قدام ابو جهل وابو لهب كده قول لهم اعملوا على مكانتكم اعلى مفخلكم اركبوا على مكانتكم اعلى امكانياتكم في حرب الاسلام ايه دي ولا عندك اكتر هات اخرك انا عاملون احنا مكملين على طريق الدعوه الى الله احنا مكملين في الدعوة مكملين في العبادة مكملين في تقوى الله وانتظروا استنوا بقى شوفوا ربنا يعمل فيكم ايه ليه هتعملوا فينا ايه لا ان منتظرون انا زي ذلك اصلا هو انا اقدر اعمل فيك حاجة ربنا اللي هيعمل مش انا طول ما انت ظالم وانا على مراد الله شوف ربنا يعمل ايه انما لو انت ظالم وانا ظالم اقعد استنى بقى بعد بكره هي دي المصيبه هو ربنا ما بينتقمش من الروس اللي عملوه في روس في سوريا ليه ينتقم عشان مين عشان مين عشاننا احنا بناكل ربا زينا زي الروس احنا نسائنا متبرجات زينا زي الروس احنا قنواتنا كليبات وعري زينا زي الروس ينتقم ليك ليه ما هو اللي بيعمله انت بتعمله هو الفرق كلمة مسلم في البطاقة ينتقم لك ليه ما هو القصة وانتظروا إنا منتظرون ربنا هي- هينصرنا بس لما نبقى على مراد الله وفي النهاية ولله غيب السماوات والأرض اوعى محمد بن عبد الله انت واصحابك الكرام رضوان الله عليهم اوعى تيأسوا اوعى لما تشوفوا الصورة سودة تيأسوا ولله غيب السماوات والارض ما انتش عارف في ايه بكره ربنا يقدر يعمل حاجات كتير قوي قوي قوي يغير بقى كل اللي بيحصل اوعى تسيء الظن بالله وتظن ان الله غير قادر على تغيير واقع الامه الله قادر ولكن لما الامه تستاهل حتى يغيروا ما بانفسهم احد المستشرقين يقول لو انك نزلت لو انك كائن من المريخ ونزلت الى الكره الارضيه في القرن الخامس عشر لظننت ان الكره الارضيه هي دوله اسلاميه القرن الخمس سنة 1500 مستشرق بيقول انت لو واحد كائن مريخي ونزلت الارض سنة 1500 تفتكر ان الكرة الارضية دي دولة مسلمة اصلا ليه المسلمين واخدين الاندلس ومش عارف ايه وداخلين على فرنسا وتركيا وال... والدول اوروبا متحصرة واسيا كلها معانا واللي مش معانا بيدفع الجزية وامريكتين كانوا لسه ما اكتشفوش وشمال افريقيا كله مسلم وشرق افريقيا كله مسلم وغرب افريقيا دولة المرابطين والدول الاسلامية بيقول لك اللي كان ينزل الارض يتقالوا ان الكره الارضيه دوله اسلاميه اصلا ازاي بقى وصلنا لده ازاي وصلنا للي احنا فيه ده ايه عشان ما فيش فاستقم كما امرت عشان ما فيش استمرار على الدين عشان كل ما ربنا يكرمنا بسبب اقبالنا عليه نقوم راجعين مدين ظهرنا لربنا سبحانه وتعالى استمرارك في العلاقه مع الله هو امان اسعاد الله ليك في الدنيا والاخره ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله الامر لا بايد الشرق ولا بايد الغرب بيد الله فاعبده وتوكل عليه تعبده وتوكل عليه اوعى تتوكل عليه قبل ما تعبده اصل ربنا مش بتاع استغفر الله العظيم يعني ربنا مش بيحامل آه، استغفر الله العظيم يعني استغفر الله العظيم الناس اللي عايزين ياخدوها فحلوه اللي عايزين يدينوا اللي هو دوكوا اعبده وقول حسبي الله انما تبقى خيبه زيك زي التاني وتقول حسبي الله بايه بايه كل الناس مرضى اشمعنى انت اللي ربنا يشفيك كل الناس مكروبه اشمعنى انت اللي ربنا يغنيك ايه اللي بينك وبين ربنا فاعبده وتوكل عليه اشتغل وطيعه وشوف لما هتقول حسبي الله يعمل لك ايه وما ربك بغافل عما تعملون انتوا يا امه الاسلام متراقبين من فوق سبع سماوات لان انتوا الامل الوحيد في انقاذ البشريه وما عادش غيركم حد ماسك وحي الله قصاد العالم كله دلوقتي يقول لك الفلسفه المسلمين هم الوحاد على الارض اللي لسه بيقولوا الوحي الفلسفه هي العلوم التي تقوم بدايه على الشك انا اشك وبعد كده افهم الوحي هي العلوم التي تقوم بدايه على المسلمات واليقينيات انا ربنا هو اللي قال كده الغرب يقول لك مفيش الكلام ده بقى ابدا فلسفه شك عشان تفهم احنا اللي بنقول وحي دلوقتي احنا اللي ماسكين وحي الله وبنضحي عشانه بحياتنا وبروحنا دلوقتي انتوا وما الله بغافل عما تعملون تنسوش يا اخواني في الله استقم كما امرت اوعى يبقى نفسك قصير في دين ربنا التزم بدين ربنا استقيم استقيم بلاش روغان مع الله بلاش سطر وسطر استمر مع الله عشان ربنا يهديك بجد ولا تركنوا الى الذين ظلموا اوعى تصدق المناهج الغربيه اوعى تصدق المصطلحات الغربيه اللي جايه تدفن المصطلحات الاسلاميه صدق شرع الله صدق دين الله اعرف ان دينك هو اعظم دين وشرعك هو اعظم شرع واوعى تستنى ان الغرب هينصر الاسلام مش ممكن ولا ظالم هينصر قضيه الدعوه مش ممكن ان لم يقم اهل الدين من اجل دعوه الله ومن اجل النهي عن الفساد في الارض فلن يقوم به احد فهل انت من اولو البقيه انت من اولو البقيه اللي ربنا هينجيهم بسبب انهم بينهوا عن الفساد في الارض ولا انت من الاجيال اللي هتهلك وهتفنى ولا قيمة لها لأنها تركت قضية الدعوة وتركت أمانة الدعوة اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ونورا اللهم فهمنا القرآن اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا اللهم انصرنا على من بغى علينا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وتولنا فيمن توليت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت وبارك اللهم لنا فيما اعطيت اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا لا تستبدل بنا ولا تتولى عنا يا رب العالمين اللهم اد عنا ديوننا اللهم فرج كربنا اللهم اشف امراضنا اللهم عافنا في ابداننا اللهم اصلح ازواجنا واولادنا واسرنا اللهم اصلح حالنا وبالنا ومآلنا اللهم تولى امرنا انت حسبنا ونعم الوكيل انت ركننا الشديد وانت املنا الوحيد ولا اله غيرك ولا رب سواك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك